السينما
راديو سينما ده شيء جميل ربنا يزيد ربنا يبارك شرفتنا ونورتنا كنت أحن علي من أمي وأبويا ربنا يقدرني على رد جميلكم هنعمل ايه في بختنا عجايب اسمع نعم إذا لم تكن لي والزمان شرنبرم فلا خير فيك والزمان ترللي راديو سينما سهرة مع أحلى الأفلام المصرية إعداد وتقديم نعيمة حسن
ادخل ولا لا لا لازم ادخل قلت لك لا وانا لما اقول لا يعني ايوه
هيشتغل مش هيشتغل طيب هيشتغل هيشتغل
أعزائي المستمعين تحية طيبة ولقاء يتجدد معكم دائما مع فيلم جديد وسهرة جديدة من سهرات راديو سينما أعزائي المستمعين كما عودناكم دائما من خلال سهرة راديو سينما في تقديم الأفلام ذات التسجيل النادر نقدم لكم اليوم أحد هذه الأفلام وهو فيلم المرأة شيطان الحقيقة أن وصل للبرنامج عدد كثير من الخطابات آه، من حنان حسين هند محمد فريد وإحسان مجاهد من شؤون الخريجين بجامعة عين شمس وهم آه، حابين أن هم يستمعوا إلى عدد آه، كبير من هذه الأفلام النادرة واليوم نقدم لهم أحد هذه الأفلام وهم بيشكروا البرنامج لتقديم قصة فيلم آه، طريق الدموع والتي تروي قصة حياة الفنان الكبير آه، أنور وجدي احنا بنقول لكل السادة المستمعين احنا دايما بنحب نتلقى خطاباتكم ونتمنى ان نلبي هذه الطلبات التي ترسلون آه، للاستماع الى الافلام النادرة آه، اعزائي المستمعين وناتي الان الى فيلم سهرة اليوم فيلم المرأة شيطان
ترددنا كثيرا قبل أن نطلق هذا الاسم على فيلمنا الأول ومن قلوبنا نعترف ونسجل على أنفسنا أن المرأة ملاك وملاك رحيم ولكن شاءت حوادث الرواية رغم ما بذلنا من مجهود أن تكون المرأة نستغفر الله أن تكون الشخصية التي رسمناها والتي ارتكبت ما ارتكبت والتي عملت ما عملت والتي عقدت وحلت هي المرأة فكانت رغم ما نزعم ونعتقد ونقر ونعترف شيطانا فإليكم الحكم وإلى الله نتوسل أن يوفقنا سواء السبيل.
فندم سعادة الباشا انت عارفه طبعا انا بعت لك ليه لا يا سعادة الباشا انت ما عندكيش شعور بالمسؤوليه مش مقدره ان غلطه بسيطه او لحظه اهمال من ممرضه تقضي على حياه مريض لكن يا سعادة الباشا انا الممرضه امام المريض يجب انها تنسى كل شيء الا واجبها زي الرهبه اللي بتوهب نفسها لله انت كنت مشغوله بايه ساعه العمليه مفيش حاجة يا سعادة الباشا كذابه وانا اتسامح في الغلط لكن في الكذب ما يمكنش اتسامح ابدا حضرتك كنت مشغوله اثناء العمليه وببص للدكتور وحيد مش كده ايوه سعادة الباشا ليه بحسبه كان بينبهني لحاجة لتاني مرة بتكذبي أنا اللي كنت بعمل العملية مش الدكتور وحيد وأنا اللي أنبهك مش هو ثم نظرتك للدكتور وحيد ما كانتش نظرة ممرضة الدكتور صلحيني أنت في حاجة بينك وبين الدكتور وحيد أنت بتحبيه كلنا بنحبه يا سعادة الباشا عال المستشفى انقلب لمسرح للعواطف الرخيصة لكن انا بحب حب زمالة يا سعادة الباشا هنا مفيش حاجة اسمها حب ده مكان مقدس وله حرمته وأنت لوثتيه الحب الوحيد اللي هنا هو حب الواجب وأنت أهملت في الواجب أنا متأسف أنت مرفوضة
تعال يا محمود يا ابني ادي الوبور نفس اما خلص اللي في ايدي يا بابا طب تعال انزل الحله واسند الوبور برجليا وادي له نفس زي العاده يعني بس شاطر تقول لي انك كنت بتسوق الوابور بايد واحده دوكا وبور سكه حديد مش وبور جاز يا بني ادم طب اعمل معروف بقى اما اخلص البصل اللي بختني فيه ده على كده ما احناش واكلين ولا شاربين النهارده احسن اه اختك جت اهي السلام عليكم يا بابا وعليك السلام والاحترام والبوس كمان لكن قولي لي انت ايه اللي جابك كده بدري مفيش حاجة بس تعبانة شوية تعبانه خش ارتاح وكلها ربع ساعه ويخلص الاكل اجري يا محمود ادي الوبور نفس لا خليك انت يا محمود ازاي وانا خلصني تيري تيري تيري تيري تيري تيري تيري.
احلام يا بنتي مش الصح تخش تخديلك تعسيله في سريرك علشان تلحقي ترجعي لشغلك بدري انا مش هروح الشغل ازاي ده مسافرة اسيوط بكرة ليه في حد عيان هناك لا امال ايه نقلوكي رفدوني لفتوكي ازاي الكلام ده ومع ذلك يا بنتي لا تيأسي من رحمة الله أنا لسه فاضل معايا الساعة الذهب اللي ورثها عن المرحوم أبويا وكنت محتفظ بيها نبيعها وعبال ما نضيع حقها يفرجها ربنا
قول لي يا بابا انت مش فاكر الدكتور شريف الدكتور شريف الدكتور شريف اللي كان عيان لا اللي كان عندنا ونقلوه اسيوط ماله ولا حاجة بس كان دايما يعرض عليا ان اشتغل معاه في مستشفى اسيوط وماله يا بنتي جايز ربنا قطع من هنا علشان يوصل هنا ومصر وأسيوط كل واحد
يا مصر يا حرة يا زينة يا أغلى من ضيعانيني وأحلى من أمانيني عشقناك وظلمتنا ومهما البعد طالبينا نحب تموت يا سيد القطر وديني على أسيوط على أسيوط على أسيوط واستنى هواها مش غريب عنا ترابها نفحة من الجنة بلون الورد والحنة ويطرح طمر يشفينا ونبكي وتوت يا سايق القطر ودينا على أسيوط على أسيوط عرفنا الحب وعلمنا وشفنا الغدر وسلمنا وقلنا التوبة وندمنا وقلنا انظرنا وارحمنا وخلي الهم ماضينا سحابة تفوت على أسيوط على أسيوط على أسيوط الحكاية دي بقى اعمل ايه عاده اتعودتها وانا عندي 8 سنين مش قادر ابطلها ثم بطلها ليه اذا كان كده اسرع واريح طب والبهدلة دي مش قادر تبطلها كمان مثلا دي ربط الكرافطة دي تسريحة شعر ده منديل يتحط في الجيب بالشكل ده انا مش عارف من غيرك اعمل ايه ربنا يخليك ليا ليا انا لوحدي ليا انا بس من قلبك الكلام ده من قلبي من قلبي وفي الشتي ومصاريني وطحالي واللقاك هات حته حته بجو بجو بجو بجو بجو بجو بجو سامع يا بابا سامع كل ما يقابل واحدة يقف يهزر معاها ويضحك معاها حتى سميرة بنت عمك سعاد ما تقوليش الكلام ده يا بنتي سميرة بتحبك ثم إذا كان بيعمل معاها كده فهو بيعطف عليها زي ما كلنا بنعطف عليها ده مش عطف ده سعاد الغيرة دي ملهاش أي مبرر شيل الأفكار الغلط دي من دماغك
اهلا ازيك يا دكتور أهلا بك يا فؤاد اهلا ازاي الصحه الحمد لله زي الحديد انا قصدي على صحه سعاد ما أنا برضو قصدي على صحة سعاد
هل يعني بيهتم بصحتي قوي اذا كنتش اهتم بصحتي كامراتي اهتم بايه بشعرك المثبت بشياكتك بوجهتك بكرامتك تسمح تقول لي رايح على فين اذا كان على كرافتتي اهي والمنديل اهو مبسوطه بقى يا مراتي شايف يا بابا بقى دي عمال تجنن ولا لا في واحد عاقل يعمل كده انت ناوي تعمل ايه تجنني عايزني ايه اموت بقت الوجهه مش عاجباكي الفركشه مش عاجباكي اعمل ايه بس يا ناس هخرج عريان ملط الله يكسفك يا بيه اهو من يوم ما اتجوزنا وهو على كده كل يوم بيفوت بينقص من عمري سنه عال تبقي صغرتي يا برادي نعم بتهزر حضرتك مبسوط ما اتبسطش ليه وما هزرش ليه اذا كان النهارده صحتك عال قوي وخدوا عني وخدوا عني ونمو ونمو لا ما دام دخلت في الغراميات استاذن انا بقى استنى يا بابا يا اخي خلي عندك دم قوم وصله بالعربيه انت مش عارف ان المستشفى بعيده ايوه عندك حق لا والله ما تكلفش خاطرك طيب مع السلامه يا عم
مش ممكن يا بابا يا اخي روح خلاص هلفت بقى مش فاهم طيب يا سيدي
تاخدوا العربيه صغيره وتملوها بنزين وتروحوا وراه مطرح ما يروح وراه ده احنا هنسبقه انا مش عايزاكم تسبقوه انا عايزاكم تروحوا وراه خطوه خطوه رايح فين جه منين كلم مين ضحك لمين فاهمين ايوه فاهمين يا ست اهان طب يلا اوام ح- وراه
هو عشان ايه كل ده يا ابو نعم حضرتك بتتجسسي عليا ابدا بس عايزه اقول لك ان العمل اللي بتعمليه ده غلط انا عارفه ابي وعارفه اخلاقه كويس كده ايه اللي تعرفيه عن اخلاقه ارق اخلاق احسن اخلاق في الدنيا والدفاع ده سره ايه سر بكل بساطه ان ابي اخلص شاب شفته في حياتي لمين ليكي طبعا ليا ولا سميرة حبيبتي سامحيني أنا غلطانة أنت عارفة إني بحبه بغير عليه بسبب ومن غير سبب سامحيني يا سمير أنا أعصابي تعبانة
ايه رايك بقى في التاني اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله انا انت صحيح ان سعاد معذوره انها مستحملاك بالشكل ده انا يا راجل ما قدرتش استحملك 10 دقايق انما بذمتك مش مكان romantic
romantic بقى ده مكان romantic طب هو واخدني في المكان ال romantic ده عشان ايه انت فاكرني ايه لا العفو علشان ندردش بعيد عن الجستابو جبتها ايوه اللي بعتاهم الست اتفضل اتفضل
تعرف ان اعمالكم زي العيال وصلني يا حبيبي على المستشفى وصلني ولا اقول لك انا همشي ليه ليه لا يا حبيبي اعصابي ما تقدرش تستحمل اكتر من كده لا ما تخافش همشي على مهلي اه اذا كانوا على الشرط ده انا مستعد اجلس
أفندم يا دكتور أنا عايزك في خدمة خصوصية ودقيقة جدا في الوقت نفسه أنا تحت أمرك يا دكتور
خدي بالك كويس من اللي هقولك عليه
قلبنا معك انت يا ساعة قوليلي بالحق وانت يا قلب انا سامع ده انت يا ساعة قوليلي بالحق وانت يا قلب انا سامع ده انا سامع ده سبت السهو ووقفت بعيد وبرضه الدقة تاريه بيزيد تاريه بيزيد سامع دقة حلوة ورقة ومن حقها ده حب جديد اوعى تقول لأ انا سامع انت يا ساعة قوليلي بالحق وانت يا قلب انا سامع ده انت يا ساعة قوليلي بالحق وانت يا قلب انا سامع ده انا سامع ده قول لي يا قلبي وقول جرى ايه اللي فتلت اللي عليه ايه ايه ايه اوعى تخ تخبي تخبي ليه ده انت في جنبي ومشغول بيه انت يا ساعة قوليلي بالحق وانت يا قلب انا سامع ده انت يا ساعة قوليلي بالحق وانت يا قلب انا سامع ده انا سامع ده
الله لحن جديد ده سمعته فين ما سمعتوش ده لحني انا لحن حياتي حياتك ومين هي هي هي مين اللحن الجديد اه يبقى هو بقى مش هي ما تضحكش عليا مين وحي اللحن ده وحي اللحن ده يا ستي آه، سعاد بنت عمك فؤاد تسمح لي اقول لك فؤاد دغري
ايه كده من غير لا بيه ولا باشا ولا حاجه ابدا
ليه عندك مانع
ما تدقيش زي بعض وصحيح كنت بتغني وساعات هي الصوره اللي في خيالك ليه انت بتشكي في كده وشاب زيك بروح الفنان يقدر يعيش من غير حب ومين قالك ان انا عايش من غير حب يعني بتحب طبعا انا في الحقيقه اعذرك لو سمعت في يوم من الايام انك بتحب واحده صغيره لطيفه وظريفه زيك تسعدك وتهني حياتك لكن قول لي، مين السعيده اللي بتحبها ما انت عارفاها مين سعاد مراتي وبنت عمي
سعاد صحيح سعاد تنحب لكن يا خساره عصبيه شويه وغيوره زياده عن اللزوم زي بعضه لكن بحبها طبعا طبعا هنأذك عشان عندي شغل وهتروح مشوارك بالشكل ده الكرافات ده يا سلام يا سميرة لازم تدققي ده انت اللي هيتجوزك لازم يكون لازم يكون زيك عشان اصلح له كرافتته ومنديله بايدي كل يوم طبعا اذنك عشان مستعجل مع السلامه
الله لا مؤاخذة يا مدموزيل اصل رجلي رجلي رجلك ولا قلبك قلبي آه. معلش ما هو الاثنين متلخبطين على بعض لازم حضرتك عيان بحاجه تانية حاجة تانية مم.
أمم، أمم، ذا- الله الله الله الله الله الله انا شفتك قبل كده مش مظبوط مظبوط عند ضربزين سلم المستشفى المستشفى انت بتشتغلي هناك مم.
من زمان لا اتعينت جديد اه وقبل كده كنت بتشتغلي فين ملزمة فؤاد بيه عاصم ايوه يا فندم وفين الست آه انا ايه
قصدي يعني انا ابقى جوز مراتي حضرتك فؤاد بيه عاصم مظبوط يا فندم تشرفت العفو وحضرتك احلام احلام
الدكتور شريف بعتنا هنا عشان تمريض حالة عصبية لكن آه، لكن ايه يظهر الدكتور غلط او انا ما فهمتش منه كويس ليه يا فندم قال لي ان الست هي اللي اعصابها تعبانة شوية مظبوط بقى مش آه، مش ايه لا لا مش
تبقى حضرتها لا انا
آه، حضرتها سعاد هانم مراتي و...
تشرفنا يا فندم وحضرتها الانسه احلام يا فندم احلام بعتها دكتور شريف والدك
ليه كده يا قطر ليه تقومي السرير وتسيبي اوضتك وتقفي الهوا انت تعبانه اه صحيح انا تعبانه انا عيانه ايه هتعملي ايه هفتح الشبابيك اهو الاوضه لكن انا عيانه مين قال كده كلهم بيقولوا كده ابدا يا حبيبتي ما تصدقيش لكن انا بستغرب اوضه جميله زي دي ما فيهاش زهرية ورد جميل ازاي هو صحيح جميل لكن لكن ايه الله انت لسه لابسه الروب ده ما عندكيش غيره اسمح اتفرج على هدومك اتفضلي بقى ده يصح يا سعاد هانم كل الفساتين الشيك دي يتمتع بها الدولاب وما يتمتعش بها القوم الحلو ده يا سلام عليك يا ستي. ايه رايك بقى انا مش مصدقه روحي من هنا ورايح كل يوم قدام لكن انا حاسه ان شكلي متغير طبعا اتغير وكل يوم هيتغير لازم فؤاد ده يشوفك كل يوم في مظهر جديد كانك واحده جديده غير بتاعت اللي امبارح بالمرة عجيبة أنا حاسة إني خسيت خفيتي وربيتي وبقيتي قمر لكن أنا كنت عيانة يمكن لكن دلوقتي بقيتي زي الزهرة الجميلة يا ريت فؤاد بيجي يشوفك دلوقتي إيه ده؟ الغدا بتاع ست هانم يا ستي ده غدا ست هانم؟ أيوة يا ستي كوسة مسلوقة وصدر فرخة وشوربة خضار ده أكل عيني ما يصحش يتقدم للست رجعيه وحضري للست مطرح على السفرة مع البيه والست الصغيرة حاضر
آه اكشف عليا يا دكتور انت وده شكل عيانين ده ما هو المصيبة ان مش باين على وشي المرض هنا فين في مصر ليه جرى له حاجه ما هو اذا كانش جرى له يبقى جرى لبنتك سعاد لا اسمح لي انا مش فاهم حاجه ابدا ولا انا سعاد ما بقتش سعاد ابدا ايه لغز اتغيرت بقت واحدة تانية تصور ان كل ما ادخل البيت الاقيها لابسة فستان شكل طقم السفرة طقم السفرة اللي ما كانش يخرج الا للضيوف خرج بقدرة اجله بيت انا اكل فيه تعال يا اخي دي حاجه تفتح النفس توقفني ساعة قدام المراية عشان تصلح لي كرافاتي الله كويس قوي تبقى عقلك عقلي زيادة عن اللزوم انها تسيبني اخرج ادخل اهيص اسهر ما تقوليش تلت التلاتة كام طب يا اخي ما كويس كده تبقى جت من نفسها دلوقتي تقدر تسهر على كيفك تخرج على كيفك ت- تتفسح على كيفك ما هو المصيبة ان نفسي صدت عن التهييس والخروج والسهر وبقت سعاد كل حاجة حصل ما اعرفش
أبلة سعاد شفت أبي فؤاد جاب لي إيه؟ عشان كده بوستيه الحب والجريمة دي رواية كويسة أنا قريتها صحيح؟ إن جيتي الحق يا سعاد هانم الرواية دي مش تستحق بوسة واحدة تستحق عشر بوسات يظهر إن سميرة هانم مغرمة قوي بالروايات البوليسية جدا
ايه ده هو من لا احبابه نسي اصحابه نسي اهله نسي ابوه وهو أنا عمر أنساك بقى الغياب ده كله ولا نسيتنيش ما تقدريش تفهمي قد ايه انت كنت وحشانه قوي وأنا بطمن عليكم بالجوابات جوابات ايه وظروف ايه انا عايز اشوفك كده شخصيا واخوك راخر أه وعلى فكرة بيذاكر ولا لأ؟
ليل ونهار ما بيسيبش المذاكره ابدا ربنا ياخد بيده وينجح مقصر ربنا يسمع منك علشان يقدر يعاونك ويريحك من العذاب اللي انت بتقاسيه ده عذاب ما تقولش كده يا بابا ده انا مرتاحه خالص ربنا يريح قلبك كم كمان يا بنت ايوه والله ايوه ايه ده لا يا بنت اديني اديني شيء وخلي شيء علشانك اعمل بيه ايه الجماعه شايليني في عينيهم ومش مخليني محتاجه لشيء كده ربنا يبارك فيك وفي الجماعه مش لازمك حاجه من مصر سلامتك انما اسمعي اذا اشتقت لك هاجي برضه هنا انط لك اشوف وشك بخير مع السلامه يا بابا
ربنا يبارك في عمرك يا بنتي اي والله
مين ازاي تسيب والدك سافر دلوقتي من الصبح انا هندهش لا ارجوك يا فؤاد بيه انا عاجزه عن شكرك مش ممكن اذا كنت عاوز تكرمني سيبه هو مضطر للسفر في قطر ثلاثه لانه لازم يدفع مصاريف مدرسه اخويا بكره الصبح الفلوس اللي اديتها له دلوقتي انا كنت دايما اعتقد ان اخلاقك عظيمه لكن دلوقتي انا غطيه لا في عرضك احسن اسال المريض احسك انت
خليكي وطول عمرك يا ست هانم آه، لكن حضرتك تفهمين انا انا عارفه انها بالجاهل علشان اه ما هو اصل محسوبك كنت سواق في السكه الحديد واتقطع دراعي على اثر حادثه وهي اللي بتساعدنا وساب يمين انا انا عارفه انها بالجاهل علشان اه ما هو اصل محسوبك كنت سواق في السكه الحديد واتقطع دراعي على اثر حادثه وهي اللي بتساعدنا وشايفه راحتنا على الغايه طب ارجوك تقبل مني المساعده دي آه، لكن يا ست هانم انا قلت لك اني بعتبرها زي اخت ارجوك يا والدي تقبلها مني
ربنا يخليكي يا احلام يا بنتي وحبب فيكي كل الناس ويطلع لك قد خمسة ستة سبعة تمانية عشرة اخوات يحبوكي زي دي يا رب
بتقولي ايه حضرتك سرقه فين واوصاف الراجل ده ايه واتجه لفين هيسافر في قطر الساعه 3 لكن مين حضرتك الو الو الله سكه اتقطعت يا شاويش حنفي فندم
خد الشاويش عبد الوهاب روح محطة سكة الحديد تلاقي راجل بدراع واحد هيركب قطر الساعة 3 اللي مسافر مصر اقبضوا عليه وهاتوه حاضر يا فندم حالا
صباح الخير يا احلام يسعد صباحك يا فؤاد بيه آه، الوردية انت قطفتيه بايديكي افتكر كده وما خفتيش من الشوك اللي يحب برد ما يخافش من الشوك تسمحي لي اساعدك العفو يا فؤاد بيه ما تتعبيش نفسك انا نسيت معنى التعب من يوم ما دخلت البيت ده يا ريت تفضلي فاكرها طول عمرك يعني هفضل هنا طول عمري وفيها ايه فيها ان سعاد هاني مخفت والحمد لله هفضل هنا لاي صفر خلاص اعيانك الف بعد الشر عليك يا فؤاد بيه الله ده انا عايش فعلا حاسبها صحيح اه حاسس بايه في شوك هنا لا دي تبقى عايزه سعاد هانم
ما تنفعش لوحدها ازاي سعاد الشجرة وانت الوردة اللي عليها من غير سعاد ما فكرش فيكي ومن غيرك انت الشجرة ملهاش رونق يا.
فؤاد مالك يا سعاد انت فتحت الخزنه بتاعتي انا لا ابدا هادي الالماس الشبكة ايوه مال مش لاقيها مش لاقياه صح فين هي ساعات في البيت حضره الظابط او الجنازه الظابط على الصبح يا فتاح يا علي اهلا وسهلا ازيك يا فندم اهلا فؤاد بيه خيرا لقيناه يا فؤاد بيه والحمد لله لقيتوه ايوه عال هو ايه اللي لقيتوه الله هو سعادتك ما عندكش خبر ابدا مفيش حاجه انسرقت من البيت العقد بتاعك لقيته يا حضره الظابط لقيناه يا فندم الحمد لله هو ده الحرامي بايد واحده وحرامي حرامي ما تقوليش كده يا ستان الله انت ازاي احنا جالنا خبر عن الحادث بالتليفون يا فؤاد بيه والحمد لله كان في الوقت المناسب لكن انت حضرتك يا ست هانم اللي انت بنته ايوه ابوكي جالك امبارح واتقابلته في الجنينه ايوه اديتي له ايه فلوس العشرة جنيه اللي قبضتهم نهاية الشهر بس كده مفيش غيرهم امال العقد ده مين اللي اداهوله
انا اللي اديتهوله
اذا كان كده يبقى البلاغ كاذب وانا متاسف اتفضل فكوا الحديد وحصلوني حاضر
انت ما فيش زيك يا سعاد
لحد هنا انتهى العلاج تقدري تسافري مع ابوكي فؤاد بيه اتفضل
سعاد انا مش ممكن اشك في امانه البنت دي ابدا ولا انا لكن ايه اللي طلع العقد من الخزنه ووصله لايد ابوها تعرفي لو شفت احلى عينيا وهي بتفتح الخزنه اكدب عينيا علشان كده انا كذبت على الظابط انت احسنتي قوي والله كانت ماليه علينا البيت مش كده يا فؤاد فعلا العجيبه ان خدت عليها قوي انا مش عارفه هعرف اعيش من غيرها ازاي وانا كمان وانت كمان قصدي يعني كانت آه، ماليه فراغ البيت
اظن انا لو عنك سنه مش هتحس باي فراغ في حياتك انما احلام ايه الكلام ده بس ايه الدفاع النجيب ده عن احلامي يا استاذ انا ما كنتش عارفه ان عندك مواهب في المحاماه بقى لو شفت احلام بتسرق ما تصدقش ها لاني كنت واقف في الجنينه وسمعت الحديث اللي دار بينها وبين ابوها ابوها الحرامي قصدك الغلبان او حاجه من الاثنين يا هي اللي فتحت الخزنه وسرقت العقد يا انت اللي اديته لها ده الشيطان نفسه يشك في اي حد الا احلام قولي كده لقريبتك لا مؤاخذه خليك بعيد ما تقربش ليه الحمد لله ما اتكسرتش وافرض يا اخي فدايق ايوه ده انما لو اتكسرت ولمستها وجه صباعك ناحيه بقك قول على نفسك يا رحمن يا رحيم ليه فيها ايه فيها فيها سم زرنيخ ابيض ولما هو سم يا اخي حطه على مكتبك ليه عندك حق لازم تتحط في مكان امين انت مالك عصبي كده ليه النهارده اطلب لك فنجان قهوه مش عاوز سيجاره بقول لك مش عاوز
ما هو انا معاك على طول الخط احلام مش ممكن تعمل كده كان لازم تجي لي وتقول لي عن الحكايه لكن ما جاتش المصيبه ما حدش عارف هي راحت فين انت دورت عليها
لفيت عليها اسود كلها ما خليتش ولا حته مسكينه لازم سفره مكسوره الخاطر ما هو ده المؤلم كنت اشوفها علشان اطيب خاطرها اساعدها بشيء لكن معلش ربنا معاها
النار النار النار
نار نار يا هي فين يا بنتي اما كابوس من كتر الشغل هتمقع عينيكي هتموتي نفسك اصل شراب اخويا انقطع وما عندوش غير قعدت ارفوله عشان يروح بيه المدرسه بكره شراب يروح حافي ولا ان شاء الله ما راح كنت هتحرقي روحك في الحلم بس يا بابا حلم ولا علم سيب الكلام الفارغ ده وقومي نامي النهار له عينين طب اتفضل حضرتك تصبح على خير وانت من اهله اه انما على شرط لازم تنامي لحسن ما اصبحش على خير حاضر انت ما تعرفش قد ايه انا بحبك عارف وهفضل احبك على طول اليوم اللي هفقد فيه حبك هفقد فيه حياتي انت كل شيء ليا في الدنيا سيب الكلام ده كتير بتقوليه وبعدين تنسيه لاني بغير عليك لما تتكلم مع حد لما تضحك مع حد ولما تعطف على حد بغير عليك من هوا من نسمه من كل شيء حتى من من سميره
مش كده مش كده تعرف إن شكلك حلو وانت غضبان يخسع ليه يا شيخ انت بتعلمي ولا بتغزلي لا ده ولد امال ايه بحب اه ايه بحبك يا فؤاد بحبك بحبك بكير بحبك يا فؤاد فؤاد فؤاد سميرة
ما فيهوش حاجة أبدا شوية ردود بسيطة إنما قولي لي إزاي وقعت من على السلم؟ تكونيش بتتعلمي الزحف سعاد أنت مش عجباني جرى إيه؟
انا عايزه اطلب منك حاجه بس خايفه خايفة طلباتك أوان انا مش عايزه سميره تقعد معايا في البيت سميرة وهتروح فين يا بنتي؟ دي مالهاش حد
خدها عندك
أنا ما عنديش مال لكن مين هيسهر على راحتك وأنت راقبة؟
ربنا موجود اي ايه مالك يا بنتي سلامتك في ايه مش عارفه ليه قلبي انقبض مره واحده يا بابا من ايه يا بنتي اخوكي وربنا اخد بيده ونجح والحمد لله و- والشغل والايه الشغل ما هو ده اللي قبض قلبي انا مش عارفه ليه كرهت التمريض هو كل التمريض طب ده عثمان باشا العيال اللي انت رايحه له ده حته السكره ويعني اللي كنت عندهم ما كانوا احلى من السكر هو كل الناس ده راجل طيب انا اعرفه لما كان مدير اداره عندنا في السكه الحديد لما كنت انا موجود وراجل والله يا بنتي يستحق كل عنايه
اللي محتاج للعنايه انا فؤاد فؤاد بيه يا اهلا وسهلا نظرنا الصعيد كله اتفضل قبل ما اتفضل وقبل اي حاجه انا عاوز فنجان قهوه يا سلام بس كده اعمله لك حالا لا خليك انت امال انا بعمل ايه في البيت
خطوه عزيز يا فؤاد بيه كفلنا الشر لابس كرافته سودا ليه
مراتي ماتت وعاوزاني البس كرافته حمراء يا خبر سعاد هانم ماتت الله يرحمها بقى لكن امتى من شهر وازاي
مش ضروري نخش في تفاصيل المهم انا جاي لك عشان مساله والله صعبت عليا وصعبت علينا كلنا المسألة يا ستي إن فيه واحد صاحبي كلفني أشوف له واحدة يكون قلبها كبير تواسيه وتأنس وحدته ولقيت له ما عشان كده أنا جاي لك بس دي مش شغلتي أنا عارف إنها مش شغلتك الشخص ده عاوزها تكون شريكة حياته
اه عشان كده جايين
ما هو بالعربي أو بالصعيدي زي ما تحسبي الواحد ده عاوزها تبقى مرته ومين قال لك اني عايزه اتجوز حتى إذا كان الواحد ده أنا برضه لا إذا عن إذنك الله على فين أروح أقول له إنها ما رضيتش والنتيجه هيعمل ايه لو عرف أنا متأكد إنه هينتحر وهتكون أنت السبب انت بتتكلم جد طبعا ومراتك اللي ماتت بقالها شهر يقولوا ايه الناس طيب وبعد سنة وبعد سنتين إيه هيقولوا الناس وأكد لك نفس الشيء اي شيء يفترق طيب ولو فضلت من غير جواز ومشيت في طريق غير شريف ده يعجب الناس احلام انا ما يهمنيش كلام الناس انا يهمني راحه ضميري وبس ايوه لكن انا انت اللي بداوي النفوس قدامك نفسك تقبليه اقبل يا ربي كلمه واحده بس هسمعها منك القهوه
الظاهر مش هنشرب قهوه هنشرب شربات مش كده سميره
فؤاد كنت فين كنت مسافر اقطع عليك وما تقوليش والله كانت مأمونة على العموم انا جايه لك في مساله مهمه خير لا خير ولا حاجه في واحد امبارح جه لعمي عشان يخطبني عال مبروك لكن انا ما رضيتش طبعا ليه بقى انت عارف يا فؤاد انا مش ممكن افكر في حد غيرك الله يجازيكي
مين احلام
اقدم لك احلام مراتي مراتك نسيت اقول لكم مبروك التي انتقلت الى رحمه الله منذ شهر تقريبا لم تمت ميته طبيعيه بل قتلت بيد زوجها الذي دس لها السم
أما الدافع على هذه الجريمة فهو أن زوجها كان على صلة بممرضة التحقت بالمستشفى الأميري من عهد قريب وقد أقدم على قتل زوجته المسكينة حتى يتمكن من الزواج بهذه الممرضة وقد تم الزواج قبل مرور الأربعين على وفاة الزوجة القتيلة والجواب من غير إمضاء
الطبيب الشرعي اللي كشف على الجثة قرر انها ماتت مسمومة
مسمومة غريبة تفتكر مين اللي سبها
الله أعلم يعني افهم من كده انك ما تتهمش حد
في الواقع ما افتكرش حضرتك عاوز تقول حاجة عاوز تتكلم
ده صحيح لكن إن بعض الظن إثم وجيد جدا في تحليل بعض الظنون نتمكن من معرفة الحقيقة وفي الواقع ده ما يبقاش اسم بالعكس ده يكون صواب أنا أدهشني زي ما أدهش البلد كلها إسراع فؤاد في الجواز خصوصا بعد وفاة المرحومة ولو إن تبعد إقدامه على جريمة سيدي خصوصا وإنهم كانوا كانوا ايه زي كل الأزواج ما يخلاش الأمر من مشحنات بتنتهي دايما بصلح
طيب احب انبه حضرتك لنقطة يمكن تنورك الطبيب الشرعي قرر ان السم اللي ماتت بيه المرحومة كان زرنيخ ابيض ومن تحريات النيابة اتضح لها ان جميع اجزخانات البلد ما صرفتش زرنيخ ابيض من ثلاث شهور
زرنيخ أبيض إزازة فؤاد فؤاد مستحيل مستحيل إزازة الزرنيخ اختفت على كده يبقى فؤاد فؤاد هو
انا حبيتني كل ما قبلك يا ما شفت يا سيد من الدنيا بقبلك يا ما قسيوا عليا من قبل ما قبلك وشوية شوية هنتني بوصلك ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا انا حب الدنيا ايه الدنيا
انا حب الدنيا علشان حبيتك حليت في عينيا ساعة ما رأيتك ولا تحنية من يوم ما لقيتك وعطفت عليا لما تمنيتك ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا ده انا احب الدنيا إيه الدنيا
انا حبك انت
وانا احبك انت ولو انك ولو انك عارفه
طب قول من امتى
من يوم ما كنت ما كنت داخله المستشفى انا احب الدنيا اللي تحبيها والجنه الهاديه اللي نعيش فيها والوردة النادية اللي بترويها والغنوة الشادية اللي تغنيها ده أنا حب الدنيا دانا دانا دانا دانا دانا دانا انا حبك انت انا حبك وأنا أحبك أنت أنا أحبك انا حبك انت انا حبك وانا وانا وانا وانا احبك انا احبك
سعادة البيه تليفون تليفون دلوقتي قول له مش فاضي ده البيه رئيس النيابة عاوزك ضروري رئيس النيابة وعايزك ليه لازم عارف بالجواز وعاوز يبارك جيب جيب جيب جيب جيب.
اشيل الفطار يا يعني؟ لا البيه هيرجع حالا البيه مش هيرجع ابدا مش هيرجع مين؟ سميرة اللي يمشي على الشوك علشان يبلغ مناه لازم يقدر ان رجليه هتنجرح مش فاهمة عايزة تقولي ايه عايزة اقولك انك مش هتتهني بجوازك ازاي تقولي الكلام ده اكتشفوا ان سعاد ماتت مسمومة مسمومة وفؤاد هو اللي سماها فؤاد ايوه علشان يتمتع بجوازه منك مش معقول مستحيل تقدر تقول لي ازاي ماتت زوجتك المرحومه سعاد هاني؟
زي كلنا بتموت اقصد يعني ما كانش في وفاتها حاله مستغربه؟
اقول لك انا كل اللي افتكره ان بعد ما اديتها الدواء بنص ساعه سمعتها بتصرخ فسالتها ايه الحكايه فقالت لي ان عندها مرض شديد كتبت مرض شديد ايوه يا فندم ها وبعد ايه؟
وبعدين جالها مره واحده تشنجات ولقيتها ما بتتحركش
وطبعا لما كانت تعبانه وبتتلوى حاولت انك تكلم ابوها الدكتور في التليفون مش كده؟
في الحقيقه لا لا وليه لا؟
انا افتكرت ان عندها مغص بسيط فعملت لها اسعافات بس كده على كل حال انا كلمت ابوها بعد ما ماتت مش كده؟
امر ربنا وانا هعمل ايه؟
اخر مره زرت ابوها في المستشفى كان امتى؟
مش متذكر متذكر الازازه اللي وقعتها عنده من على المكتب؟
ازازه ايه؟
السم؟ مش عرفك انها سم؟ ابوها اللي قال كده زرنيخ ابيض
محتمل
فؤاد ربنا معانا يا فؤاد المهم عندي هل تعتقد ان انا القاتل؟
ابدا يا فؤاد دلوقتي انا اطمنت انا ما يهمنيش حكم المحكمه انا اللي يهمني ايمانك باني بريء وكل ده قيمته ايه تعرف يا فؤاد انا عندي احساس غريب بان البنت دي يا شيخ سيبك منها تعرف انا عندي احساس غريب اعمل ايه ايه
الزحله من على الدرابزين اللي هناك دي ايوه كده عاوزك تضحكي باستمرار مش عاوز الابتسامه الحلوه دي تفارق شفايفك مهما كانت الظروف حتى لو كده قررت المحكمة حضوريا إحالة أوراق المتهم فؤاد عاصم إلى حضرة صاحب الفضيلة مفتي الديار المصرية لون ايه
أشهد أن لا إله إلا الله
احلام ربنا موجود اتركيها لله يا رب انت القوي على كل قوي أشهد أن لا إله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله احلام
أشهد أن محمد الله
أحلام يا بنتي أما أنا عملت لك حلة ملوخية هتاكلي صابعك وراها ماليش نفسي يا بابا
لحد إمتى يا بنتي؟ ثلاث أيام دلوقتي لا أكل ولا شرب ولا نوم طب الصلاة السلام اتولد يتيم محروم وكل الناس اضطهدته حربته قوة ازداد إيمان وقابل الشدائد بكل شجاعة ألم يجدك يتيما فآوى
سميرة انت اللي كنت بتصرخي انا لا
انت ما نمتيش طول الليل
انا لسه صاحيه دلوقتي
سريرك زي ما هو امال كنت نايمه فين ثم عينيك يبين فيها التعب سميرة في حاجة مضايقاكي؟ ما تخبيش عليا قولي لي يا بنتي أنا زي أبوكي
الو انا يا فندم ايوه يا دكتور كده لكن مفيش مال
ها يا سميرة نمت كويس؟ أنا أنا نمت نمت ثلاث ساعات دلوقتي مش استريحت شوية؟
ثلاث ساعات هي الساعه كام دلوقتي
ساعة تمانية إلا ثلاث دقايق يعني فاضل ثلاث دقايق على تنفيذ حكم الإعدام اعدام
طبعا اعدام المجرم اللي قتل بنتي بنت عمك شربت سم لا ابدا انا غيرت اللي كان في الازازه اقبضوا عليها علشان تنال جزائها العادل
عظيم
اتفضل يا فندم مش ناقص حاجه لا يا فندم
صباح الخير يا حضرة الظابط صباح الخير يلا على الاخره ومستعجلين كده ليه؟ مش لما نهضم اللقمه ولا يلا نهضمها هناك
بأمر سعادة رئيس المحكمة توقف إجراءات تنفيذ حكم الإعدام بالنسبة للمتهم فؤاد عاصم وقفوا الإعدام؟ مبروك يا فؤاد بيه لا انا ما اقدرش نفسي اتفتحت في الموت
أعزائي المستمعين بهذه النهاية تنتهي أحداث هذا التسجيل النادر وقدمنا في هذه السهرة فيلم المرأة شيطان الإنتاج سنة 1949 والإخراج لعبد الفتاح حسن أعزائي المستمعين إلى أن نلتقي في الأسبوع القادم مع فيلم آخر لكم أرق تحياتي وتحيات هشام رمضان من الهندسة الإذاعية
اللي معروف كمان عشر دقايق بس مش ممكن انزل اكتر من كده شيء لا يصدقه عقل
راديو سينما سهرة أعدتها وقدمتها لكم نعيمة حسن